بسم الله الرحمن الرحيم ميديا بروتك للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم
ومن العجيب أن آيات القرآن كلها على الوصل يعني مثلا الآيات لما وقل للذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون بالسكون ولا عاملون بالفتح بالفتح على الوصل يعني إنا عاملون وانتظروا إنا منتظرون ولله غ- الله معمول على الإيه وإن وقفت إنما مبني على الإيه على الوصل حتى إيه وتوكل عليه وما ربك بغ طب نقول ديك في وصل كلمة بعدها إنما طب في الأخرانية دي وتوكل عليه وما ربك بغافل عما إيه ما فيش بعدها حاجة ده آخر السورة كان الأصول أن يوقف عليها بالسكون مش كده؟ لكنها موصولة بمين؟ ببسم الله الرحمن الرحيم وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون بسم الله يبقى كل القرآن مبني على الايه على الوصف الوقف ده احنا اللي ساعة ما نقف يبقى اقف بالسكون انما هو مبني على ايه على الوصف طب ما دام مبني على الوصف حتى من اخر الصورة واول التسمية في الصورة التي تليها كان الاصول الف لام را تتنطق ازاي ما دام على الوصف تقول ايه لا ده ديك هتنطق الاسم أ- ألف مش هي مبنى على الوصف ولا ايه ألف لام إيه؟ ألف لام راء إنما قلنا إيه ألف وسكنة لام سكنة راء وسكنة يبقى الحروف الكلمة نفسها مبنية على إيه؟ ده على الوقف كلمة واحدة ومبنية على الإيه؟ يبقى دليل على ان لله حكمه هنا في ان الايات كلها على الوصل والمقطعات على ايه؟ على الوقف. هنا بقى لما جه بعد الف لام ميم وذلك الكتاب والف لام را وتلك الكتاب تلك ايه؟ مم. تلك ايات الكتاب قال لك ده إيه الاشاره دي يعني معناها خدوا منها على ان القران او الايات مكونه من مين؟ من هذه الحروف. قال لك فهم من الممكن انما هو كل فهم لا مش كل فهم يبقى الف لام را هي, هي الايات مكونه من هذه واحنا قلنا زمان انك اذا دخلت معرض نسيج وبعد ذلك وجدت ببلين لدقه الصنعه فيه بهرت منها قلت ده حرير يا اخي ده يعني لم يخيل لك انه ايه انه قطن نقوم نقول لك لا دي دقة صنعة بس لأنه انعمل كذا واتنشط كذا وانغزل كذا واتعمل كذا واتعمل كذا يقوم علشان تصدق يجيب لك فتلة قطن ويحطها في برضه في الباترينا ويجيب لك ايه شوية قطن يعني يقول لك الح- اللي انت شايفه حرير ده اهو إيه إيه من القطن ده اهو طب ما بقى حرير ليه كده؟ قال لك ده الصنعه بقى دقه صنعه ولذلك قلنا لما نحب نو- نبين مهاره نساج نقوم ندي الواحد قطعه صوف وواحد قطعه حرير وواحد قطعه قطن ونقول اعملوا نسيج بقى واعملوا لنا رقعه كده وهنشوف ال- النسج الرقيق يقول لك ما ينفعش لازم يكون واحد عشان تعرف في الصنعه لازم تدي الكل ايه؟ صوف ولازم تدي الكل حرير ولازم تدي الكل قطن عشان تعرف اللي صنعته كويسه مين انما تدي الواحد صوف وحرير وبتاع طب ما هو بتاع الحرير هيطلع ناعم ما يمكنش فكأن الله يقول لك اهي الف ولام راء اسماء الحروف دي هي التي تكونت منها الفاظ القران وكلماته وهي الالفاظ اللي عندك اللي انت بتتكلم به مش انا جبت كلام بحروف تانية ولا بكلمات تانية امال الصنعة والاعجاز ده ليه قال لك لان اللي بتكلم مش انت اللي بتتكلم يبقى السمو جاي منين مش من ناحية الخامة التي تكون منها الكلام والا فالخامة الالف واللام والميم هي بتاعتكم والكلمات اللي انتم بتقوها هي هي امال امال العظمة الاعجازية دي جايه منين قال لك جاءت من ان المتكلم الله يبقى الف لام را هو ده الايه ال- يبقى برضه ده معنى من الايه من المعاني وايضا برضه خدوا معنى تاني قال لك طيب اذا كان دي الف اسم لآه ولام اسم لله وراء اسم لراء يبقى في اسم وفي ايه مسمى اللي بينطق بالاسم مين قلنا المتعلم والجميع ينطق بالمسمى مش كده ولذلك عايز تعرف ده متعلم وده مش متعلم لما اقول لك كتب تقول له طب اشتهجها كده مكونه من ايه ما يعرفش انما المتعلم يقول لك ايه كاف مفتوحه وتيه آه يبقى اللي يعرف الاسم الحرف إيه؟ ما قالش كا وتا لا جاب اسمها جاب الايه يبقى اللي يعرف اسم الحروف مين هو المتعلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشهادة خصومه الألداء أمي لم يجلس إلى معلم ولا يعرف حاجة فمن الذي علمه ألف لام ميم يبقى ربه الأعلى مم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين طبعا إذا أطلق الكتاب يبقى ينصرف إلى مين؟ إلى القرآن والمبين الذي يبين كل شيء أي كل شيء تحتاج إليه حركة الإنسان الخليفة في الأرض فإن بان لك شيء ما تعرضش له يبقى لابد أن توجد فيه مادة أو آية تلفتك إلى أن تبين ولذلك حكم إن الإمام محمد عبده لما راح باريس وبعد ذلك جاله مستشرق وقال له أنتوا عندكم في القرآن ما فرطنا في الكتاب من شيء طب احنا عندكم الاردب القمح يطلع كام رغيف هتكلم القران فالامام قال له طب انتظر وارسل الى مين الى خباز فجابوا له الخباز قال له كذا كذا الاردب بكم كيلو طلع كذا قال له يطلع منه رده كذا ومش عارف عيش كذا و... قالوا له قال انت بتقول في القران قال ما هو في القران برضه لان القران الذي قال ما فرطنا في الكتاب من شيء هو الذي قال لي فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون ذكر كل صنعة شوفوا ايه طبعا ليه لان العقل البشري اضيق من ان يسع كل معلومات التي تتطلبها الحياة ولذلك وزع الله فيه اسباب فضل لاني مثلا مسلم وقد اتعرض الى انني ارث من واحد يموت مني اتعلم الميراث اهي بس في الفقه اهو طب اتعلم كتاب الحج مثلا انا مفروض عليا حج علشان احج اقوم اعرف باب الافراد وباب التمتع وباب القران والافراد يعمل كذا والمش عارف يعمل كذا ويقعد. لا انا يكفيني ان اعلم ان الحج ركن من اركان ايماني فاذا ما عن لي ان احج اسال اهل الذكر يا شيخ انا عايز احج اعمل ايه؟ زي ما عاوز ابني بيت مش المفروض فيا ان انا مهندس بقى واقعد اعمل المواصفات وابقى اجيب مهندس يعمل عندي قضيه يبقى فيه محامي ولا قاضي عندي مثلا حساب اجيب محاسب يبقى يعني علوم الحياه او علوم حركه الحياه اوسع من ان يتسع تتسع لها راس ولذلك وزع الله فيها اسباب في فضله يبقى لما تعوز دي اسال دي وهو لما يعوزك برضه هيسالك يبقى كما قلنا في حلقه الامس تكامل الناس حاجه وليس تفضلا يبقى انت عايزني وانا عايزك وما دام انت عايزني وانا عايزك يبقى التحمنا غصب عنا ولا ما التحمناش يبقى التحمنا غصب عنا تلك ايات الكتاب المبين انا انزلناه قرانا عربيا في احنا قلنا انزل ونزل ونزل فيما يتعلق بالقران القران ربنا يقول فيه نزل به الروح الايه يبقى نسبه لمين لجبريل اللي هو الواسطه نزل به الروح طيب انزل لله نزل برضه لله وللايه ولجبريل والملائكة قال لك لأن أنزل هي التي عدت القرآن من كونه مكنون إلى أن يباشر مهمته في الوجود ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبقى ده الإنزال يبقى جملة واحدة نزل من اللوح المحفوظ إلى سماء الإيه الدنيا وبعد ذلك نزل نجوما نزل ايه نجوما كل حاسه تيجي ينزل لها يبقى نزله وبعد ذلك يؤول الامر الى ان القران نزل او نزل به الايه تقول القران نزل وبالحق انزلناه وبالحق نزل هو حق الاثنين بس الحق لان يباشر مهمته والحق الى انه يتعرض لحادثه بالايه في الوجود فنزل ليتعرض لحادثه يحلها في الوجود الواقعي انزل ليباشر ايه ليباشر مهمته إنا أنزلناه قرآنا عربيا يلاحظ أن هناك الكتاب وهنا قرآن كتاب يعني إيه مستور وقرآن يعني مقروء ودي من ضمن إعجازات التسمية ليه؟ لأن لما جه يكتب القرآن كان لا يكتب إلا ما يجد مكتوب ويشهد عليه اثنين حافظين فكأن فيه وسيلتين وسيلة في سطور ووسيلة في صدور الصدور يقرأ السطور ايه ال- ال- ال- الصد- الصدور يا- ايوه صدور وسطور السطور تقرأها طب وس- وس- ايه الفرق بين الاثنين أم قال لك لأن الصدور قد تختلف بالأهواء فلازم يبقى فيها ايه يبقى فيها اثنين ولذلك لما جه عشان يبدا القران وضع لنفسه هذا المبدا انه لا يكتب ايه الا اذا وجدها ايه مكتوبه وشهد عليها مين وشهد عليها حافظان قالوا ان ان تضل احداهما فتذكر احداهما الاخرى يعني دي ودي الا ايه لم يجدها الكاتب الا في صدر واحد صحابي فوقف ظل واقفا فيها لا يكتبها الى ان يوجد الصحابي اللي تاني ثم ذكر ان رسول الله خص هذا بحديث قاله من شهد له خزيمة فحسبه في حادثة في سيرته صلى الله عليه وسلم حينما جاء رجل وقال لرسول الله انت عن عليك دين ليه فالنبي قال اذكر اني قضيتك قال له لا ما قضتنيش اذكر اني قضيتك ما قضتنيش ما هو النبي كان اذا استدام بيستدين من اليهود ما يستدينش من مسلم ليه عشان اليهود هيقعد ايه يلح انما المسلم كان يختشي انا قضيتك يقول له لا ما قضتنيش انا قضيتك ما قضتنيش وبعدين مين اللي سمع خزيمه فقال له ايوه قال له طب اديني واحد شافك وانت بتديني قام خزيمه اتنفر كده وقال انا شفتك يا رسول الله وانت بتديله فسكت الراجل وبعدين النبي عليه الصلاه والسلام قال لخزيمه لم تكن معنا فكيف شهدت انني قتلته؟ قال له يا رسول الله اصدقك في كل ما جئت به من خبر السماء واكذبك في كذا درهم فرسول الله سر من اجتهاده وقال من شهد له خزيمة فحسبه يبقى هو نصاب شهادة فكأن الرسول الحكاية بتاعت الدين والفلوس دي كلها معمولة عشان مين علشان ايه علشان دي مم. إنا أنزلناه قرآن يبقى قرآن وكتاب الاثنين أنزلناه قرآن وعربيا أما قال لك ايه لأن الرسول سيجاهر بالدعوة في أمة عربية لا بد له من معجزة تدل على صدق بلاغه عن الله والمعجزة مشروط فيها ألا تأخذ الناس بالتحدي إلا فيما يم فيما ينبغون فيه إنما تأتي لهم بتحد في أمر لا رياضة لهم فيه ولا صلة أي واحد يقول لك نحن لم نتعلم هذا ولو تعلمناه لجينا ما نعرفش الحكايه دي انما احنا لو تعلمناه كنا نجيب احسن من كده لا دي انتم متعلمين و- و- و- و- وفي العرب تقوم ضجه حول البيان والادب والشعر والقصائد والمعلقات والاسواق وكل قبيله تجيب مش عارف ايه وبتاع يعني اذا لل- لل- ز- ز- زي ما زي المعارض اللي بنشوفها الان للتحديات الصناعيه كانت تحديات ايه؟ تحديات كلاميه تحديات ادائيه وينصب الحكم كده ويقعد يقول ده كذا وده كذا وده كذا يبقى اذا مساله ايه؟ صناعه وصناعه متواتره ومتوارده ومحكوم لها على على جمهره الناس في اسواق والاسواق دي تبقى عالميه في الجزيره ويجوا كلهم يبقى اذا هم امه ايه؟ امه بيان امه بلاغ فيجي لهم من جنس ايه؟ من جنس نبوغهم ككل معجزة رسول تأتي من جنس نبوغ قومه فقال احنا جبنا قرآن عربي علشان تقوم الحجة وش معنى تقوم الحجة على دول طب ده انت بتقول القرآن ده جاي للعالم والرسالة جاية للزمان كله وللمكان كله يبقى ازاي يبقى العرب قال لك لان هم دول اللي هيواجهوا الدعوة اولا فلما يؤمنوا كده ويعرف بتاعهم هم اللي هينسحوا بمين بالدعوة يبقى التحدي مش بألفاظ بقى التحدي بمبادئ هذه المبادئ تطغى على مبادئ الحضاره لا في فارس ولا في الروم ومن امه اميه وامه متبديه قال لك طب وايه الحكايه دي اشمعنى يعني؟ اما قال لك عشان ما يقولوش ده قفزه حضاريه بقى الامه المتبديه اللي ملهاش قانون يجمعها ده كل قبيله لها قانون ومد- وغير متوطنين ما لهمش مثلا وطن ده يروح النهارده هنا ويروح هنا بكره ويروح كل حاجه تبقى توضع قوانين لما ذهبت الى فارس والى الروم دوهش الناس ازاي القوانين دي يجيبها الاميين دول بدويين اللي ما عندهمش تقليد قام قال لك علشان نفهم انه منين؟ انه من السماء لو كانوا متعلمين ومثقفين ولا فارس ولا الروم كان يقول لك زي ما قالوا ايه؟ ده نهضه حضاريه الحضاره قفزه نقول له لا يا اخوان النبي امي والامه اميه احنا المهم ان النبي يجي بالاسلوب اللي هم فالحين فيه ويتحداهم بالكل ويتحداهم بعشر صور ويتحداهم بصورة ويعمل كل حاجة ومع ذلك ما استطاع واحد منهم أن يقوم أمام الإيه؟ أمام التحدي يبقى إذا نقول ما أرسلنا من رسول إلا بلسان إيه؟ بلسان قومه قومه أي الذين يقومون معه في إيه؟ في حمل الدعوة إلى الإيه؟ إلى الغير العرب بمجرد الرسول عليه الصلاة والسلام معاه معاه يا حرب هل صنع كلية حربية عشان يعلمهم الحرب؟ لا ده ربنا أعدهم لها من قديم والغارات والحروب اللي كانت بين القبائل وتفضل الحرب 40 سنة كل واحد معدي لمين بحيث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يلا يا حرب كل ايه حاجة وبعدين عمل كده شطار قوي في الحرب مش عايزين آه، تدريب ولا عايزين اي حاجه وع- و- وفي التوتر مفيش حد له وطن كده بني له فيلا وبني له قصر يبقى مرتبط بيه ومرتبط بالمعاش ومرتبط لا كل واحد حق- بيته على مين؟ على ظهر الجمل يعني عندهم استعداد انهم ايه؟ فعندهم استعداد لان ينساحوا في العالم واستعداد اخر انهم يعملوا ايه؟ انهم يحاربوا الاثنين ينساحهم لانه لا رباط يربطهم بالارض ما فيش لهم مشان كذا التوكل لا ما فيش يروح يروح والحرب جاهز للايه؟ جاهز الحرب أم اميه لما يروحوا يشوفوا بالمبادئ بتاعه السماء وبعد ذلك يجي كده يبقى الاسلام هيعمل دفعتين اثنين مندفع بمن امن به للاعجاز ومجذوب ممن لم يؤمن به للانبهار اللي فيه ده ازاي دي دي ازاي الامه الاميه تعمل الحكايه دي يبقى في قوتين اثنين في نشر ايه ولذلك حين يبحثون عن اسباب انتشار الاسلام في هذه المده الوجيزه عشان يروحوا الشرق والغرب نقول له ايوه لان مش بس بقوه اندفاع من امن به لا ده بقوه جذب من لم يؤمن به هم ولذلك تلتفت تلاقي كل فتح تلاقي في ناس عمالين يشدوا في مين؟ يشدوا في الاسلام ليخلصهم من متاعبهم في النظم التي كانوا ايه؟ كانوا يعيشونها والى لقاء اخر ان شاء الله.